السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يعني معذرة على هذا التأخير آه، الغير مقصود ودكتور حاتم بيقول لي هيتخصم منك آه، اتخصم مننا إن شاء الله ده أخذ ده ال- المرة الماضية بدأنا في الكلام عن الحدث المهم الذي نحن مقبلون عليه بعد أيام وهو العشر الأوائل من ذي الحجة أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياهم وأن يرزقنا فيهم العمل الصالح وأن يتقبله منا إنه لي ذلك والقدر عليه تكلمنا عن قيمة هذه الأيام العشر وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكلم عن فضلها وأن هذه الأيام ليس من أيام أفضل منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أيام الدنيا أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأول من ذي الحجة وأن الأعمال الصالحة فيها هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر وفي رواية ما من أيام أزكى ولا أطهر وفي رواية أحب إلى الله العمل الصالح فيها من أيام العشر فهذه الأحاديث كلها تدل على قيمة هذه الأيام وعلى مقام مطلق العمل فيها أي عمل صالح ينطبق عليه هذا الوصف أنه عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه سواء كان من عبادة سواء كان من دعوة سواء كان من آه، تقرب إلى الله عز وجل بصنائع معروف بإنفاق في سبيل الله عز وجل بنفع للمسلمين كل الأعمال التي يطلق عليها أعمال صالحة أحب إلى الله عز وجل من أعلى العبادات في الدين وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل اللهم إلا المجاهد الذي قتل في سبيل الله وضحى بماله كله كما بينا المرة الماضية المرة دي مش هنكرر هذا الكلام لكن هنقول بقى باختصار شديد جدا احنا مطلوب مننا ايه في ايام العشر مطلوب مننا ايه مطلوب من كل مسلم في ايام العشر الاوائل من ذي الحجه ايه بالظبط عشان الكلام يبقى واضح والمهمه تكون آه، مستقره في نفوس كل المقبلين على هذه الايام مطلوب منك باختصار شديد وببساطه شديده جدا انك تكون رجل اعمال عارفين رجال الاعمال رجال الأعمال صفاتهم إيه؟ رجال الأعمال رجال الأعمال بمفهومهم الواضح رجل الأعمال بتاع الصفقات بتاع الأرباح بتاع البورصة عارفين النوع ده؟ تهيألي معروف كل الناس يعني تسمع عنه وممكن يكون قاعد معانا الآن بعضهم رجل الأعمال أهم صفة من صفاته أنه لا يضيع فرصة راجل أعمال كده أول ما يعرف إن في صفقة رابحة أول ما يعرف إن في تجارة فيها مكسب على طول بيعمل إيه؟ يضيعها ما يبقاش رجل أعمال يبقى رجل أعمال فاشل أنت مطلوب منك تكون زي هذا الرجل تكون راجل أعمال ناجح بس رجل أعمال مع الله عز وجل رجل أعمال أخروي رجل الأعمال دايما عنده وضوح في الرؤية عارف قيمة الأشياء عامل دراسة جدوى لكل حاجة ما يخشش صفقة إلا هو عارف قيمتها ما يخشش عمل إلا هو عارف العمل ده هيكسب من وراه ايه يا ترى المكسب هنا 20% ولا 50% ولا 100% يا ترى انا ال- الكلام ده هيزود ثروتي قد ايه لما اخد اضارب بالبورصه مش عارف بقد ايه هكسب قد ايه على طول بيحسبها بالورقه والقلم عارف كويس جدا ان هو عليه مسؤوليات في التجاره ان هو لازم دايما يكون كسبان رجل الاعمال الناجح لما تيجي تبص على صفاته تلاقيه ما بيضيعش وقت صح تلاقيه على طول مشغول على طول على طول تليفونات ومشاوير وصفقات واجتماعات على طول في حالة من الشغل في حالة من الانشغال بعمله دي كلها صفات رجل الأعمال رجل الأعمال ما بيعملش الخير ويرميه البحر زي ما كثير من الناس آه، بتقول في المثل الفاسد مثل فاسد جدا اعمل الخير وارميه البحر لا وكذلك المسلم لا يعمل الخير ويرميه إلى البحر إنما يعمل الخير ويتركه إلى الله عز وجل رجل الأعمال كده رجل الأعمال بيعمل العمل عشان هيكسب من وراه بيعمل العمل عشان هو عارف إنه هيكسب بيعمل العمل وهو ممكن قدام الناس يكون مخاطر يكون بيضحي بكل ثروته في صفقة مش ممكن تلاقي رجل أعمال مثلا جمع كل فلوسه وباع كل أملاكه عشان يشتري أرض عشان يشتري حاجة ويخلص كل الناس تقول لك أنت بتضحي إزاي أنت ممكن تخسر هو بيعمل كده لكن المسلم لما بيضحي بهذه الأشياء يعلم أنه دائما رابح احنا عايزين نكون رجال أعمال مع الله عز وجل دايما لما تتاجر مع الله عز وجل أنت الرابح احنا المثل اللي قلناه من شوية رجل الأعمال ده رجل أعمال في الدنيا بس رجل الأعمال في الدنيا ممكن يكسب وممكن يخسر صح هل في تأكد مية في المية أنه هيكسب مش ممكن ممكن أحيان كتير جدا السوق يتغير يحصل أي حاجة ويخسر أما رجل الأعمال مع الله عز وجل فهو دائما رابح فهو دائما في حالة مكسب مع الله عز وجل لا تعامل الله سبحانه وتعالى إلا وتربح من وراء عملك مع الله عز وجل عشان كده لما تيجي تتأمل في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتجد دائما أن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجال أعمال مع الله عز وجل كانوا دايما بيكسبوا دايما بيفكروا إيه اللي يكسبهم ويعملوه تلاقي أكتر أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مش كنا لسه بنقول دايما رجل الأعمال بيسأل فين الربح إيه العمل اللي يكسبني أكتر إيه العمل اللي يخليني أكون أكثر ثراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كده كانوا دايما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله إيه أحسن عمل إيه أحب عمل لله عز وجل تلاقي النبي تارة يقول لهم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها تلاقيهم يسكتوا لا طب وايه كمان ثم اي عايزين نكسب اكتر عايزين نربح اكتر مع الله عز وجل ثم اي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بر الوالدين ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول النبي يا رسول الله ثم اي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله في روايه ثانيه او في موقف ثاني صحيح ان هو موقف ثاني قالوا يا رسول الله اي الاعمال افضل اي الاعمال افضل فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم طول القيام طول القيام وفي رواية طول القنوت انك تفضل واقف بين يدي الله عز وجل طب يسكتوا لا طب اي الصدقة افضل لما اجي اتصدق ايه احسن صدقة الله عايز يكسب عايز يعمل احسن عمل يربحه اي الصدقة افضل يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جهد المقل انسان محدود الدخل زي ما بيقولوا ما عندوش كتير ومع ذلك بيجتهد بيدفع بينفق أفضل الصدقة جهد المقل فيقول يا رسول الله فأي الهجرة أفضل عايزين نهاجر ويبقى أفضل هجرة وأكثر ربح من وراء الهجرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الهجرة أن تهجر ما حرم الله فيقول أي الجهاد أفضل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد بنفسه وماله فيقول فأي القتل أفضل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق دمك وأن تعقر ذبتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في رواية ثانية قالوا للنبي أي الصلاة أفضل طب ما احنا هنصلي طب ما الصلاة فاضلة كده كده الصلاة هنكسب من وراها لا بس عايزين أفضل صلاة أكتر صلاة تكسبني أي الصلاة أفضل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت فقالوا يا رسول الله فأي العمل أحب إلى الله عز وجل وأفضل فقال إيمان لا شك فيه وهذا الحديث رواه النسائي دايما وحديث أخرى وروايات كثيرة يعني لا يتسع المقام لذكرها كلها بتدور حول سؤالات الصحابة احنا نعمل ايه يا رسول الله عشان نكسب افضل عمل نعمله ايه اوصني يا رسول الله دلني على عمل اذا قلته دخلت الج... اذا فعلته دخلت الجنه دلني على قول اذا قلته دخلت دايما على طول اسئله إن أحسن حاجة أعملها يا رب أحسن حاجة أتقرب بها إلى الله عز وجل أحب الأشياء أكثر الأشياء إرباحا وتلاقيهم كانوا بيجتهدوا في تنفيذ ما يقولون على طول رجل الأعمال اللي قلنا عليه لما يعرف إن في عمل بيكسب قلنا من صفاته إيه إنه على طول على طول بيدخل فيه نفسه على طول بيسارع إليه كذلك رجال أعمال الآخرة أول ما يعرف أن في فضل شوف مثلا الحديث اللي كلنا حافظينه لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام بعد صلاة الصبح في أول اليوم وقال من منكم أصبح من أصبح منكم اليوم صائما من عاد منكم اليوم مريضا من أطعم منكم اليوم مسكينا من اتبع منكم اليوم جنازة أربع أعمال قمة في الأرواح عمل بقراطين في الجنة اتباع الجنازة عون عيادة المريض سبعين ألف ملك بيتبعوه بيصلوا عليه وفضائل عيادة المريض وجدتني عنده فضائل عيادة المريض إيه كمان إطعام المسكين وفضائل الإطعام وفضائل صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء والصيام الذي يباعد بين وجهك بين النار سبعين خريفا كل الأعمال دي أبو بكر الصديق نحس إن هو رجل أعمال بس مع الله عز وجل كلها في أول اليوم في بداية الصباح أنا يا رسول الله مفيش عمل يسأل عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ما يجد أبو بكر الصديق أنا يا رسول الله أنا عملت العمل ده يا رسول الله أنا أصبحت صائم أنا عدت مريض أنا اتبعت جنازة أنا أطعمت مسكين أي عمل يسمع عنه الصديق رضي الله تعالى عنه أنه يقرب إلى الله عز وجل أن أنت هتربح من ورائه مع الله عز وجل على طول تجد أنه كان يسارع إليه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أبواب الجنة وعن أن من الناس من ينادى من باب الصلاة ومن الناس من ينادى من باب الصيام أول حاجة تيجي في دماغه إيه؟ راجل أعمال شاطر راجل أعمال ذكي عارف مصلحته يا رسول الله هل منا من ينادى من هذه الأبواب جميعا في حد مننا ممكن يتنادى من كل أبواب الجنة الثمانية أيوة وأن وأرجو أن تكون منهم يا أبي بكر على طول مسارعة يسمع أن فيه بعث أسامة رضي الله تعالى عنه ده كان قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أخرج بعث أسامة وكان لسه هيطلع ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم المنية خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قضى نحبه وإذا بأبي بكر الصديق في الصحيح في الروايات الصحيحة أن أبي بكر الصديق كان حريصا على الخروج في بعث أسامة مع أن أسامة بن زيد إيه أصغر بكثير أسامة بن زيد كان ابن 17 سنة ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان أبو بكر حريصا على أن يكون في هذا الجيش دل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أنفذ بعث أسامة أنفذ بعث أسامة وخلاص الجيش طالع فضل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسير بجوار الجيش وبجوار فرس أسامة ويغبر قدمه في سبيل الله عز وجل حريص إن حتى العمل اللي مش هيقدر يطلع فيه إن حتى خلاص اللي هو دلوقتي بقى أمير المؤمنين وما يقدرش يطلع دلوقتي مع الجيش وحروب الردة والقبائل اللي ارتدت ومع ذلك تحس إن نفسه يعمل العمل ده نفسه يكسب نفسه يربح مع الله عز وجل ده أبو بكر مش أبو بكر بس وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن عمر تجد مرة يأتي أحد أصحابه فيخرج إلى السوق يقول يا أهل السوق يا رجال الأعمال ماذا تعملون بدنياكم وعبد الله بن عمر يأتيه البارحة أربعون ألفا فيصبح يقترض علفا لدبته جاله أربعين ألف جنيه أربعين ألف دينار أربعين ألف ريال أربعين ألف دينار أي أربعين ألف ثروة ثروة في كل الأعراف ومع ذلك يصبح الصبح يستلف علف للدبة بتاعته يعني ودى الفلوس دي فين ضرب بيها في البورصة لا لا لا أبدا أمال عبد الله بن عمر صرفها في إيه أنفقها جميعا في سبيل الله في ليلة واحدة في ليلة واحدة أبو طلحة الأنصاري رضي الله طلحة بن عبيد الله معذرة في ليلة ما يظل يتقلب في الفراش يتقلب مش عارف يعمل إيه طب تسأله زوجته عام بالك أساءك مني شيء أرأيت مني ما يسوءك قال لا ولكنني أتاني مال كسب مال كان غني كان عنده أربعمائة ألف درهم في هذه الليلة ومش عارف أعمل أنام إزاي عايز أكسب عايز أتربح مع الله عز وجل فتقول له امرأته اخرج فأنفقها في رحمك أخرجها في رحمك فيخرج فلا يرجع إلى بيته إلا وقد أنفقها جميعا شفت رجل الأعمال بيعمل إيه شفت رجل الأعمال ممكن يضحي بثروته كلها ممكن يضحي بها في الدنيا بصفقة يعرف مثلا ان في أسهم سعرها نزل يروح يشتريها كلها ويكسب في الدنيا لكن رجل الأعمال الآخرة الناس اللي ما تفهمش هو بيتاجر مع مين ما تعرفش هو بيعمل ايه ما تعرفش هو بيتعامل ازاي عشان كده رجل من الصحابة سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما اتاه مال جاله فلوس فانفقها جميعا في سبيل الله فزوجته بتسأله كل يوم الفلوس فين يا سعيد اين المال اين المال يا سعيد يقول اتاجر به عارفين ان دي تجاره عارفين وتجارة ليست كأي تجارة بل كما قال الله عز وجل عنها يرجون تجارة لن تبور هو ده اللي أنا قلت لك عليه في الدنيا أي تاجر ممكن يخسر لكن مع الله لن تبور كلمة لازم تحفظها لن تبور أبدا لن تخسر أبدا قال لها بتاجر تقول له ثاني يوم أين المال يا سعيد طب فين المكسب طب عايزين نشوف الأرباح لا زالت في تجارة لا زالت في تجارة فعلمت من أخيها أخوها لا لا ده طلع المال كله لله فجاءت تعاتبه فقال اسمع بقى الكلام عشان تعرف رجل الأعمال اللي محدد هدفه عشان تعرف ان راجل الأعمال بيبقى عامل دراسة جدوى بيبقى عارف هو بيصرف في ايه بينفق في ايه بيضحي بايه قال إني لا ينتظرني جراء ما أفعل اللي أنا عملته ده منتظرني مقابل لي الأرباح عارفها وعامل جدوى قال إني لا ينتظرني جراء ما أفعل حور عين لو أطلت إحداهن على السماوات والأرض لطمس نورها نور الشمس وإني لمضح بك في سبيلهن ولست بمضح بهن في سبيلك شفت دراسة الجدوى؟ عارف هو بيعمل ايه عارف بينفق في ايه عايزين نكون رجال اعمال احنا مقبلين على ايام احب الاعمال اكتر نفع اكتر ربح في هذه الايام التي نحن مقبلون عليها لازم نبقى عارفين كويس جدا ان انت لازم تدخل على هذه الايام بفكر رجل الاعمال بفكر الصفقات انك ما تضيعش صفقه ما تضيعش لحظه انت عندك دلوقتي وقت محدود عندك عشرة ايام فاضله كل يوم فيها ممكن تكسب منه ملايين بل مليارات الحسنات النبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يحب شيء يجازيك عليه إيه ده الأعمال العادية وإن كان ما فيش أعمال عادية كل الأعمال الصالحة يحبها الله عز وجل لكن الأعمال هنقول في الأيام العادية الله عز وجل لما يحاسبك عليها والله يا إخواني الإنسان يستعجب الإنسان ينبهر أمام شكر الله عز وجل للأعمال عشان تعرف انت لما بتتاجر بتتاجر مع الشكور سبحانه وتعالى لما تشوف الله عز وجل بيعاملك ازاي في التجارة في الأيام العادية بره أيام العشر الإنسان لازم يخرج لما يتعامل مع الشكور سبحانه وتعالى بفكر رجل الأعمال لازم يخرج بفكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بفكر عمر بن الخطاب اليوم أسبق أبي بكر أنا النهاردة هسبق النهاردة هتاجر النهاردة هكسب أكثر من أبو بكر بفكر عبد الله بن عمر ما يباتش الليلة إلا ما يكون أنفق كل المال اللي جاله ويصبح الصبح مش لاقي علف للدبة يقترض إيه ده؟ إيه الفكر ده جابوه منين؟ جابوه إن هم عارفين هم بيتاجروا مع مين بيتاجروا مع الله عز وجل الذي يعطيهم على العمل القليل الثواب الجزيل هو ده تعريف الشكور سبحانه وتعالى ما هو في اللغة يقول العلماء شكرت الدبة يعني إيه؟ يعني أعطت النتاج الكثير أعطت اللحم واللبن الكثير من العلف القليل دي بيسموها العلماء أو في اللغة بيسموها دبة شكور دبة شكور يعني إيه بتدي كتير قوي مقابل حاجات بسيطة ولله المثل الأعلى الاسم في حق الله عز وجل الشكور سبحانه وتعالى الذي يعطي الجزاء الجزيل الكبير الكثير على العمل القليل أي عمل والله أقل الأعمال حتة خشبة تغسل بيها بقك تنظف بيها سنانك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها مرضاة للرب عز وجل السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تخيل تخيل العمل البسيط ده تخيل ان الله عز وجل يشكرك على شق تمرة مش تمرة كاملة نص تمرة نص تمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة تخيل شق تمرة ايه شق تمرة دي بكام يعني وهتكلفك ايه وهتضيع عليك ايه في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل يشكر على هذا العمل القليل اتقوا النار ولو بشق تمرة بيشكر على شربة مية شربة مية احنا كلنا عارفين حديث المرأة التي سقط فقير مسكين سقط كلب سقط كلب خلعت موقها رأت الكلب يلعق التراب من شدة من شدة العطش فخلعت موقها ونزلت إلى الإبر وسقط له قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فغفر الله عز وجل لها إيه اللي عملته بكم شربة المية والمين تخيل لما تتعامل مع الله عز وجل من هذا المنطلق ان اقل حاجة بيشكرك عليه تخيل انك انت اي اقل تجارة مين اللي يشتري منك اثرك في الارض التراب اللي بتمشي عليه ولله المثل الاعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء احب الى الله ما من شيء احب الى الله من دمع من قطرتين وأثرين أما القطرتان فقطرة دم سالت, سالت في سبيل الله وقطرة دمع سالت من خشية الله وأما الأثران فأثر في فريضة من فرائض الله وأثر في سبيل الله أثرك في الأرض العلامة اللي بتعلمها أعزكم الله الحذاء بتاعك الله عز وجل يحب هذا الأثر هذا الأثر قل لي حد في الدنيا اتاجر معاه بالتراب اللي بتمشي عليه رجال الأعمال مع الله عز وجل التراب معهم يتحول إلى ذهب لا والله مش ذهب يتحول إلى أعظم من الذهب أعظم من الذهب أقل الأشياء إيه إيه إيه شربة مية إيه أثرك في الأرض إيه كم عضلة هتحركهم في وشك الله عز وجل يشكرك عليها ويحسبها لك بصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة يشكرك على ده ابتسموا كده محدش بيبتسم ايه صعبة وشك كرمش والله في غاية السهولة ابتسامة هذه الابتسامة ربنا دلوقتي بيشكرك عليها تبسمك في وجه أخيك صدقة اهي صعبة أعمال بسيطة جدا هذا هو الشكور يشكرك على أقل شيء بل يشكرك الله عز وجل جملة وقطاعي إنجاز التعبير جملة وقطاعي والله الأعمال مع الله عز وجل بالجملة تتجازى جملة أنت بتصلي خلاص جزاء الصلاة بتصوم جزاء الصيام بت... بتحج البيت جزاء الحج وقطاعي التفاصيل أيوة تجارة والله يا إخواني تجارة الله عز وجل لا يعاملك بعموم العمل إنما يعاملك كذلك بتفاصيل العمل شوف كده النهاردة مثلا جيت تصلي ربنا سبحانه وتعالى شكرك بس على الصلاة آه. من أول ما تجهزت للصلاة من الوضوء شكرك عشان اتوضيت لا ده شكرك على القطرة فيغفر له حتى آخر قطرة من وضوئه كل ما أنت عملت سقط هذه القطرات التي تتساقط من وضوئك كل ده مغفرة ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على قطرات الوضوء بعد كده بتردد الأذان وبتمشي المشوار اللي أنت مشيته ده بتشكر ليس على هذا هذه المسافة كلها ولكن على الخطوة ربنا بيشكرك على الخطوة اللي أنت جاي فيها شوف تفصيلي تفصيلي بالقطاعي بتشكر على كل التفاصيل بتشكر على ايه كمان بتشكر على الذكر اللي بعد الوضوء وعلى الركعتين السنة او ركعتين وضوء وبعد كده كل ذكر وكل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة وكل حرف في القرآن وكل سجدة وكل ركعة ربنا سبحانه وتعالى بيشكرك عليها بيشكرك على مكانك في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وعلى الصف الأول بيشكرك على كل تفاصيل الصلاة وبعد كده خلصت صلاة ولسه قاعد في الجامع زي دلوقتي كده خلصنا صلاه المسجد لسه قاعدين في الجامع الشكر خلص لا فهو في صلاه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه طول ما انت قاعد بيشكرك العداد شغال تفاصيل وراء تفاصيل في الصيام بيشكرك بس ان انت صمت ده بيشكرك حتى على رائحه فمك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بيشكرك على ما تقويت للصيام به يشكرك عليه على السحور إن الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين في الصدقة جيت تطلع كيس فيه شوية تمر بيشكرك على التمر وعلى الكيس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق رجل, رجل بناقة مخطومة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروه أن له سبعون ناقة في الجنة كلها مخطومة النبي عليه الصلاة والسلام زاد الزيادة دي ليه هل في كلام كده ملوش لازمة لا المخطومة يعني ايه يعني لها خطام يعني لجام يعني الله عز وجل شكره على الخطام طب هو الراجل وهو بيتصدق بالناقة متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه حتى على الحبل اللي بيربط بيه الناقة لكنه الشكور سبحانه وتعالى تتعامل مع الله عز وجل من هذا المنطلق ان مفيش اقل حاجة بتعملها اقل حاجة الله عز وجل بيشكرك عليها ادق التفاصيل الله عز وجل بيشكرك عليها واختم عشان اترك المجال لاخي حازم وبيشكرك ازاي مجرد شكر كده وخلاص ممكن واحد في الدنيا يشكرك بس يشكرك ايه يقول لك كتر خيرك شكرين جزاك الله خيرا ده يعني كويس كويس انه شكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله لكن الله عز وجل لما يشكرك يشكرك على قدره لا على قدرك ولا على قدر عملك أنا قلت لك أعمال بسيطة مش كده لكن الله عز وجل لما يشكر عليها يشكر عليها شكرا لا يستطيع إنسان أن يتخيله لأنه لا يستطيع إنسان أن يتخيل قدر الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تقدر تتخيل ربنا؟ ينفعش ما ينفعش أصلا نسأل السؤال ده أمال إيه بقى؟ يشكرك على قدره هو سبحانه وتعالى تلاقي أعمال زي ما قلت لك في غاية البساطة ولها جزاء ممكن الإنسان يستكثره عشان كده بعض الصحابة الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله لما سمعوا ثواب بعض الأعمال وفي الدنيا للأسف دلوقتي بيحصل برضه كده بيحصل إيه استكثار إزاي يعني يقول لك ما, ما كانش حد غلب كان كل الناس عملت كده فجاء الصحابة فقالوا يا رسول الله إذا نكثر لو كنا كده نكتر بقى إذا نكثر فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أكثر قال العلماء أي أن ما عند الله أكثر ما عند الله عز وجل أكثر من كل ما تستطيع أن تتخيله شوف مثلا صلاة الجمعة حديث واحد أنا أقول لك حديث واحد بس وتعرف قيمة صلاة الجمعة اللي بعد بكرة دي لو عملته تاخد إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بكر من يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ شوف النبي بيقول لك إيه بقى كان له بكل خطوة يخطوها كأجر سنة قيامها وصيامها كأجر سنة قيامها وصيامها سنة الخطوة أقل مسجد يبعد كم خطوة عن أي بيت 20 خطوة 30 خطوة ده غير السلم ده غير المشي اللي مشيه في البيت كل الخطوات دي كل خطوة بسنة قيام وصيام بالله عليك تقدر تقعد عشرين سنة تقوم وتصوم بلا انقطاع بلا فتور مش ممكن صعب نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القيام والصيام حاجة صعبة حاجة تقيلة على الإنسان ممكن يجي له فترة فتور ممكن شوية يقلل القيام شوية يقوم ساعتين بدل ما كان بيقوم ثلاث ساعات لكن ده 20 30 سنة ده لو ايه ده لو لازق في المسجد ما بالك بقى اللي جاي من بعيد ما بالك اللي بيعمل مشوار عشان ايه عمل ايه يعني صحي بدري شوية واغتسل قبل ما ينزل ومشي ما ركبش ياخد الاجر ده اه مستكتر لا وهو انت مستكتر لو انت ما تعرفش ان الله عز وجل شكور الله عز وجل يجازيك على ذكر بسيط جدا تدخل السوق تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوف الكلمة البسيطة الخل... ما... ما عملش حاجة عمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف خطيئة وبنى ورفع بها ألف ألف درجة وبنى له الله بيتا في الجنة والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى حديث السوق حديث دعاء السوق صعب خد قد إيه قولوا ثاني كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بيده الخير وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا الكلام خد أقل من دقيقة أقل من 30 ثانية ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن أنت لو قلت الكلام ده في السوق ورجال الأعمال منشغلون بأعمالهم وأنت شغلت بهذا العمل البسيط مع الله عز وجل خدت بها بالملايين ألف ألف حسنة هي دي التجارة مع الله عز وجل لو قعدنا نتدبر أحاديث الفضائل أحاديث الفضائل لن ننتهي أنت ممكن تاخد بالمليار لو قلت دلوقتي قولوها دلوقتي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يقولها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مبروك بكل مسلم بكل مسلم حسنة في كم مسلم على وجه الأرض مليار ونص مليار و200 مليون تقريبا أو مليار و300 مليون تخيل مليار و300 مليون حسنة بهذه الكلمة مين اللي تقدر تتاجر معاه في الدنيا يعطيك كل هذا احنا مقبلين على أيام التجارة مع الله عز وجل عايزين نرجو هذه التجارة عايزين هذه الأيام ندخل عليها بفكر الرجل بفكر رجال الأعمال بفكر الصفقات الرابحة أنا مش هضيع لحظة في هذه الأيام كل يوم لازم أفكر هعمل إيه في الأذكار هتاجر مع ربنا إزاي في الأذكار هتاجر مع ربنا إزاي في الصلاة هتاجر مع ربنا إزاي في قيام الليل في بر الوالدين هتاجر مع ربنا إزاي في جلسة الضحى هتاجر مع ربنا إزاي في الصيام تجارة مع الله عز وجل ويعني مش هطيل أكتر من كده وأترك المجال لأخي فضيلة الدكتور حازم أسأل الله عز وجل أن يبلغنا أيام العشر وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه لي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
جزاك الله خيرا عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فطبعا يعني أخوة دكتور محمد علي من إخواني وأحبابي ونور عيني يعني وهو وكل إخواني الذين يعملون في الدعوة إلى الله يعني اذا تحدثوا فيعني الواحد يعني بستمع لكلام دكتور محمد وانا يعني ايه يعني نص نص بالي مشغول مع ان انا فرحان ان انا بسمع لاخويا وهو يتحدث عن الله سبحانه وتعالى بفتكر بقى من يوم ما اتعرفنا على بعض و و و ونص بالي مع كلام دكتور محمد علي باذن الله سبحانه وتعالى فيعني يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ياتي اليوم الذي يعني اراكم كلكم فيه دعاء الى الله كل واحد فيكم كده يبقى داعية الى الله في بلد من البلاد زي النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام سعد بن ابي وقاص بيجاهد في الشام في, في العراق وخالد بيجاهد في الشام وعمرو بيجاهد في مصر الصحابه متوزعين في الارض كلها بيجاهدوا يوم ما انتهت الحروب حروب الرده في محرم 12 هجريه كان هو نفس اليوم اللي بدات فيه فتوحات العالم ضد الفرس والروم او في بلاد الفرس والروم في محرم 12 هجريا خلاص عزائم مهوله عزائم مهوله اصبح في رجال للدين عندهم عزائم مهوله لا تفتر ابدا اخواني في الله يعني في هذه الايام يعني بتذكر السنة اللي فاتت زي الايام دي بالظبط السنة اللي فاتت لو حد منكم عنده ذاكرة يعني ايه فاكر السنة اللي فاتت زي دلوقتي كان في ايه كان ايه اللي مال الدنيا وايه اللي مال الجرايد وايه اللي مال البرامج وايه الحدث اللي كل الشعب بيتحدث عنه حد فاكر ها مصر والجزائر كان ماتش مصر والجزائر في ناس كرويين هنا برضو كان ماتش مصر والجزائر كان مال الدنيا ولعيبة عشر الدعاء كانوا بيقولوا وليال عشر وهم يقولون ولعيبة عشر ومرت السنة وضاعت اعمار على ناس كتير يا اخواني كان في ناس كل همها العشر من ذي الحجة وناس كل همها مباراة مصر والجزائر بتوابعها وتوابع توابعها وتوابع توابع توابعها هذا العام الاخوة كل همها الوقت عشر ذي الحجة وعايزين يجتهدوا في عشر ذي الحجة وفي شباب تاني كل همه ال Valentine ال Valentine العيد الصغير يعني مش عارف امتى بقى بكرة ولا ايه الفالنتين غدا يا اخواني غدا العيد الصغير ف انتوا عارفين العيد الكبير ولا لا وفي الفالنتين العالمي بقى كنتوش حابين قبل كده ولا ايه المهم يا اخواني في الله فسبحان الله تصدق حديث تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الاسماء اسماء البشر ويقول واصدقها حارث وهمام ليه اصدق الاسماء همام لان الناس كده كده شايله هم مش ممكن هتبطل تشيل هم ليل نهار فاللي مش هيشيل اعلى الهموم هيشيل ادنى الهموم اللي مش هيشيل هم العشر ذي الحجة والعبادة فيها هيشيل هم ماتش مصر والجزائر اللي مش هيشيل هم الوصول الى الله في هذه الايام الفاضلة هيشيل هم اي حاجة وادفع حاجة هيشيل هم الفلنطين اللي مش هيشيل هم فلسطين واعادة القدس الى الاسلام والى حكم الله سبحانه وتعالى هيشيل ادفع الهموم واحقر الهموم اصدق الاسماء واصدقها حارث وهمام لان كل الناس شايله هموم بس انت همك ايه الهم اللي انت شايله ايه ايه الهم اللي انت شايله اخي في الله اخواني في الله يعني توطئة بين تكملة حديث المرة السابقة الذي كان تحت عنوان ما ال... لماذا هدموا صومعة جريج لماذا هدموا صومعة جريج بيهدوا الصوامع ليه بيهدوا في الدعوة ليه بيهدوا في الدعاء ليه لماذا هدموا صومعة جريج ليه بيهدوا في الدعوة وفي الدعاء بيحاربوا الشيخ محمد حسان الايام دي ليه في الاعلام وفي القنوات وفي الجرائد ويتهموه بكل يقول لك ده عنده من الاموال ده احنا عارفين بعض يا جماعة فين يا اخواني فين واحد بيقول ان هم كانوا بيقولوا عليا ان هو في السنوات السابقة جمع اموال طائلة و... سبحان الحمد لله الحمد لله على كل حال فهم بيقولوا خلاص والكلام بفلوس الكلام هيبقى له ثمن بس امام الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى المقصد يا اخواني لماذا هدموا صومعة جريج لماذا فتحدثنا في حديث جريج وقلنا كان جريج فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جريج عابدا في صومعة الله قلنا ان جريج كان جوه الصومعة ملوش دعوة الدنيا حلوة ولا وحشة البنات تبرجت ولا لا الشباب التزم ولا لا في فلنطين ولا مفيش هو ملوش دعوة هو جوه الصومعة في رواية ان جريج كان تاجرا وكان يكسب مرة ويخسر مرة يعني جريج كان رجل اعمال زي ما دكتور محمد علي كلمنا عن رجال الاعمال كده كان راجل اعمال فكان مرة يكسب ومرة يخسر فزهق من الدنيا ايه ده فقال لأتاجرن تجارة لا خسارة فيها وقال خلاص انا ما عدتش ابقى رجل اعمال دنيا انا ابقى رجل اعمال اخروية انا ابقى رجل اعمال تقربني من ربنا سبحانه وتعالى ثم بدا الصومعة واعتزل يعبد فيها وكان راعي بقر بقر بقى لان البلد ديت غنى يعني حتى مش غنم الغنم بكام انما البقرة بكام يعني يعصون الله وربنا فتح عليهم ده هو ده الاملاء بقى والاستدراج وكان راعي بقر يأوي الى الصومعة يجي بالليل ويرسى تحت الصومعة بتاع جريج وكانت تختلف اليه امرأة من اهل القرية المشهد الاول اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصفه مشهد من اعجب ما يكون ولم يكن احد يتخيل في مئات السنين السابقه ان المشهد ده ممكن يحصل ان مسجد وتحته او صومعه وتحتها دار للزنا وللخنا حتى جئنا هذه الايام ورأينا هذه الايام تمشي في شارع الهرم تلاقي الرصيف ده مسجد والرصيف ده بار وخمارة تمشي في كل حتة الان تلاقي شوفوا بيوت الاخوة وبيوت الملتزمين ده بتاع جاره شكله ايه ودي جارته شكلها ايه بل دي اخته ممكن يبقى شكلها ايه فحتى حدث هذا في هذه الايام ان بقى اطهر خلق الله بجانب افسد خلق الله واقع واحنا واقع واحنا عايشين يا اخواني جراج يا اخواني كان ممكن يعني كان ممكن يحس ان في صوت امرأة كان ممكن يحس ان في واحد بيتكلم مع واحدة ولكن جراج ملوش دعوة لما هتسيب الفساد الفساد مش هيسيبك الفساد وصل لغاية تحت صومعته سابه برضه هد عليه الصومعة زي ما هنرى الان هد الصومعة وجراج يوضع يده في عنقه وجراج كان من الصالحين العظماء فهذا الكلام ليس انتقاصا له ولكن كما قال تعالى هم درجات عند الله زي ما هنقارن في اخر الكلمة دي باذن الله ما بين جريج ومين مين اللي عاش نفس واقع جريج نفس الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي نفس الفساد اللي كان في كل مكان وفي كل مستوى من مستويات البلد اللي عاش فيها جريج مين اللي عاش في واقع زي واقع جريج بس ما قعدش في صومعة بس نزل وضحى بحياته مين مين غلام الاخدود غلام الاخدود بين جريج وغلام الاخدود احنا عايزين ننزل الواقع عايزين ننزل الواقع ده مش عايزين نقعد في الصوامع ولو كانت صوامع من ذهب فأتت له أمه يوما فقالت يا جريج كان بيصلي قال رب أمي وصلاتي ف رأى أن يؤثر صلاته رأى رأى يعني يا جماعة اللي ما عندوش علم واسع في الشريعة رأيك ده مش هينفع يمشيك يعني انت لو ما عندكش علم مش هتعرف تمشي يا ابني هو اختار اختيار خطأ ادى انه يدخل كل اللي هيحصل بعد كده فرأى ان يؤثر الصلاة لازم تتعلم دينك لازم تعرف دينك فصرخت به يا جريج فقال رب امي وصلاتي فصرخت به الثالثة يا جريج فقال رب امي وصلاتي فرأى ان يؤثر صلاته اتفضل اخوانا اللي بيوزعوا الورق يا اخواني بعد الاذان بقى ان شاء الله بعد الدرس ان شاء الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الايه الممسات اللي هي المفروض دلوقتي لذة بالنسبة للناس اللي هي المفروض دلوقتي لذة بالنسبة للناس عذاب بالنسبة للصالحين عذاب بالنسبة للصالحين جراج اسمعها ولكن برضه كمل صلاته فأتي بامرأة إلى الملك ومعها ولد فقال ممن هذا فقالت من جريج فقال أصاحب الصومعة المفروض ان قضايا النسب بتروح المحاكم ما بتروحش للملوك ورؤساء الدول ولكن هم عايزين يعملوا قضية لجريج عايزين يلبسوه قضية عايزين يلبسوا اهل الدين في كل زمن قضية عايزين يشوهوا صورتهم بأي طريقة فالقضية لازم تكبر وتتضخم فقال أصاحب الصومعة اللي عمل لنا فيها شيخ اهدموا صومعته واتوني به قلنا المرة اللي فاتت طب اهدموا صومعته ليه طب الامام مش كويس نهد المسجد ليه طب ما نشيله ونجيب امام تاني هو مش القضية ان الدين يبقى موجود فقال اهدموا صومعته واتوني به فهدموا صومعته حتى وقعت فضلوا يضربوها بالفوس حتى وقعت ووضعوا يديه في عنقه وربطوا ايديه بحبل ثم انطلقوا به فمر به على المميسات المميسات واقفين عادي ولكن جراج هو اللي مربوط البيوت الخانة متسابة عادي ولكن هو ده اللي يراد هدمه وهكذا قيس كل ده على كل حاجة في الدنيا بقى المنقبة ممكن تتمنع من دخول مكان معين ولكن المتبرجة عادي فاهدموا صمعت واتوني به فمر به على المميسات فرآهن فتبسم طب هو المميسات جايين ليه هم جايين ليه ايه اللي جايبهم المحاكمة جايين يأذوا اختهم جايين ينصروا بعض جايين عشان ما فيش حد يتكلم بعد كده على اي فجور موجود عارفين اكلتوا يوم اكل الثور الابيض عارفين دي احنا مش عارفينها انهم هم عارفينها احنا كل واحد ممكن يبقى في صومعه ما يعرفش ممكن جريج هو بيتعمل فيه كده اخوانه في صومع التانية مش حاسين بيه اصلا ولا عارفين ان جريج بيهدم ولكن سبحان الله العظيم المميسات عارفين ان اختهم في قضية وجايين يشجعوا اختهم وجايين يؤازروا اختهم زي ما بنشوف العلمانيين على القنوات العلمانية رغم انهم اكتر ناس بيكرهوا بعض واحنا اكتر ناس بنحب بعض الا انك انت تلاقي لما اي علماني يتكلموا عليه كلمة كله يتكاتف ليه عارفين ان لو ده النهاردة جه عليه كله هيجي عليه بكرة فالمميسات جايين عشان يأزروا اختهم فرآهن عارف المميسات منين من الفجور والعري اللي هم فيه فتبسم وسط الموقف ده وسط المحاكمة وسط الاتهام والملك واقف والقضية جاهزة وبيتبسم السكينة واتصال القلب بالله جورج يا اخواني عمره ما كان هينغز الغلام ويقول له من ابوك الا لو ياما شاف معجزات او بالادق الا لو ياما شاف كرامات الا لو ياما شاف حاجات عظائم من الامور فهو شايف ان ليس بعيد على الله ان يفعل اي شيء سبحانه وتعالى وهن ينظرن له في الناس خدوا بالكم من كلمة في الناس يعني الم... الم... الفاجرات العكاسيات العاريات واقفين وسط بقية الناس والناس مش مستنكرة يعني كأن الناس مقرة للفساد وهذا فساد في حد ذاته فقال الملك ما تزعم هذه ديت بتقول عليك ايه فقال ما تزعم هي بتقول ايه معرفش بتقول ايه يعني جرايش يا جماعة بيتعامل تعامل يعني, يعني بيقول له بيقول له انت ايه القضية دي من قضيتي يعني, يعني قمة الهدوء والسكينة فقال ما تزعم قال تزعم ان ولدها منك فقال لها انت تزعمين انت بتقول الكلام ده فعلا فقالت نعم ايوه انا بزعم لا طب اين الولد هو الولد ده فين اللي هم بيتكلموا عليه ده قالوا له اه الغلام في حجر المرأة الغلام في حجر المرأة فقال جو فاقبل عليه اسمعوا بقى الحتة ديت ده المشهد اللي احنا عايزين نركز عليه دلوقتي فاقبل عليه وقال من ابوك يا غلام نغزه كده في جنبه وقال من ابوك فقال ابي راعي البقر فاقبل جريج يا جماعة دع ربنا في رواية تانية صحيح انه توضأ وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى دعا ربنا ان ربنا يجير ولكن دعا وما وقفش يستنى بقى يا ترى هيحصل ايه هينزل معجزة هيجي ملك لا دعا واخذ بالسبب رغم انه سبب بالنسبة لكل الناس غريب جدا الا انه دعا واخذ بالسبب ما تقولش زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت جريج لما دعا من غير ما ياخد بالاسباب في الاول لم يستجب دعائه لما في الاول قال رب امي وصلاتي يا رب الصحة ايه كان لازم ياخد بالاسباب ويسأل اهل العلم ما خير الخيرين في هذه المسألة اجابة الام ام اكمال الصلاة ولكن دعا من غير ما ياخد بالاسباب فلم يستجب دعائه فهو هنا اتعلم بقى دعا واخذ بسبب قد يكون غريب ولكن لازم تاخد بسبب مش ترفع ايدك وبعد كده انت عايز تقوم الليل ارفع ايدك وقول يا رب قيام الليل وبعد كده روح هات شرايط الدعاء عن قيام الليل واسمعها وبعد كده نظم نومك انت عايز تدعو الى الله يبقى انت لازم تاخد باسباب انما يا رب وخلاص يا رب صلح لي قلبي وخلاص لازم تاخد بالاسباب والا فانت فانت لا تاخذ باسباب الامر اصلا فاقبل عليه يبقى جريج دعا وبعد كده خد بالسبب طب عليه على الغلام على على ده رضيع عنده يومين ثلاثة اسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة يا جريج يعني انت سايب كل الواقفين دول ورايح لده وبتنطقه ليه طب ما تطلب من اي حد انه يتكلم طب ما تستشهد اي حد طب ما تطلب ان اي حد تاني يدافع عنك مين هيدافع عني مين الملك اللي قال هدوا الصومعة قبل ما يحاكمني اصلا ولا المميسات اللي جايين نصر اختهم في البغاء ولا الناس اللي شايفين الفساد في كل حتة وساكتين ولا البغي اللي اوعزوه اوعزوها علي الي عشان تلبسني القضية ديت ولا الجرايد اللي يقينا كتبت القبض على جريج مع مجموعة من الغانيات وكؤوس الخمر مين مين اللي هينطق الكل اتخرس كلمة الحق ضاعت محدش راضي يقول كلمة حق ينصر بها دينه محدش راضي يقول كلمة حق يدافع بها عن دينه عشان كده يا جماعة انطاق الغلام لم يكن دفاع من الله عن جريج فقط والذي يظن ذلك لا ما هوش فاهم القضية كلها ولكن انطاق الغلام كان دفاع من الله عن الدين كله لان لو كان جريج ادين عارفين كانوا عملوا ايه كانوا هدوا كل الصوامع كانوا اخذوا هدم س- صومعة جريج سريع الهدم كل الصوامع فكان هدم جريج معناه ان كل الصوامع تتهدم بعد كده فكان الله يدافع عن دينه وكان الله يدافع عن اوليائه ان الله يدافع عن الذين امنوا ومثل هذه المواقف بتحصل عشان تعرف دفاع ربنا عن المؤمنين وعن الملتزمين وعن الدعاء والا فمتى ستعرفها متى ستعرفها هقول لمين جراج نفسه هيستدفع بمين هيقول لل... لاخوانه في الدين في الوقت ده كل واحد في صومعه ما حدش دارب حد ما حدش بيناصر حد ممكن مش عارفين اصلا اللي بيحصل لجراج دلوقتي هقول لمين مفيش غير واحد بس واحد بس في الموقف ده كله هو اللي لسه على الفطرة واحد بس هو اللي لسه ما تلوثش وهو اللي ينفع لغاية دلوقتي يقول كلمة الحق واحد بس هو اللي ممكن ينطق ولسه ما فسدش ولسه ما خبثتش نفسه واحد بس هو الغلام ده هو الوحيد الطاهر في المكان ده كله الوحيد الطاهر في تلك الامة الخاربة الوحيد الطاهر اللي ممكن ينطق بس ده ما بينطقش الله قادر فنغزه وقال من ابوك من ابوك شوفوا يا اخواني لما السيدة خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا يخزيك الله ابدا اهو ده اللي حصل مع جريج جريج ما كانش نبي وما كانش عارف انه هينغز الغلام والغلام هينطق ولكن جريج اخذ بالسبب اللي هو يرى امامه فقال الغلام ابي راعي البقر لما ما حدش قال كلمة حق لما الكل اتخرس سواء من يزعم انه من اهل الحق او اهل الباطل لما كلمة الحق غابت لما ما عادش حد راضي يقول كلمة حق لدينه لما كل الكلام بقى ملفوف يسموه الكلام الدبلوماسي الكلام الدبلوماسي يعني اللي ما يتمسكش عليك حاجة وانت بتقوله ده الكلام النفاقي وليس الكلام الدبلوماسي لما ما حدش قال فانطق الله الغلام عشان كده الغلام ده النبي عليه الصلاه والسلام سماه ايه في الحديث صاحب جريش صاحب الوحيد اللي كان ينفع يصحبه في الواقع ده او الوحيد اللي ينفع يبقى مثل جريش كلمه حق ظهرت من هذا الغلام باذن قدره الله طبعا من صاحب جريج الان يا جماعه مين الوقت اللي يقول كلمه حق يا جماعه ربنا بيقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا العلمانيين والمنافقين الذين سيطروا على الاعلام والذين سيطروا على القنوات الناس كلها الوقت لما منعت القنوات الاسلاميه اتفرجوا على ايه اتفرجوا على ايه العلمانيين هم اللي كانوا في انتظار هؤلاء الناس يدمروا في الدين وي... ويسمموا في افكار الناس و... من ينطق بكلمة حق قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا ايه سديدا قال لك سديدا يعني ايه قال لك من السهم السهم لما يتسدد يعني خلي كلامك زي السهم اللي بيضرب في نحر اهل الباطل انما بعض علماء اللغة قال لك السدائد من السداد بعض علماء اللغة قال لك من السداد السداد اللي هو سد الصغر خلي كلامك سد للصغر سد للصغور عن الدين سد صغور دينك لما النبي عليه الصلاة والسلام ابو سفيان قال اعلوا هبل في غزوة احد قال لهم الا تجيبوه يا رسول الله ده احنا لو نطقنا المعركة هتتفتح تاني لو اتكلمنا السيوف هتشتغل تاني واحنا متقطعين الا تجيبوه ما ينفعش يتقال اعلوا هبل وتسكت ما ينفعش يتقال اعلوا للافكار الكفرية وللافكار العلمانية والكلمات النفاق وانت تسكت ما ينفعش الا تجيبوه مين اللي يجيب العلمانيين والمنافقين واهل الباطل الان مين اللي يجيب عيد زي عيد الفالنتين والاعياد من اقدس مقدسات كل امة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل المدينة كان في عيدين عيد النيروز وعيد المهرجان المهرجان او المهرجان عيد النيروز وعيد المهرجان لغاهم عليه الصلاة والسلام يعني ايه لغاهم ليه ما ينفعش حتى لو بتقولوا مل... اي عيد لازم له دلالة دينية دول دلالة دينية الاعياد دي من اقدس مقدسات الاديان تعالوا للنصارى قولوا لهم ما عدتوش هتصلوا في الكنايس هيقولوا ايه هيزعلوا هيزمزوا طب تعالوا قولوا لهم مفيش عيد قيامة يا نهار ابيض ده قتل مقتول ليه العيد ده اغلى في اي دين من اي حاجة العيد ده من اقدس رموز اي دين يبقى لما نستهتر ده استهتار بالدين ده لعب بالنار بمثل هذه بمثل هذه الامور اخواني في الله قال تعالى احدهما ابكم لا يقدر على شيء الذي لا ينطق كلمة الحق ده أبكم أبكم إنسان أبكم كلمة الحق دي إيه إنك تجهر بالدعوة إلى الله إنك تتكلم في الدين وتدعو الناس إنك تنكر المنكر إنك تقول ده حرام وده حلال بعلم وبينة من دين الله سبحانه وتعالى يعني دلوقتي جريش رجع الصومعة تاني كان المتوقع يعني ان هو لما لما تظهر هذه الكرامة ما هو خد بالك لو فيك خير ربنا هيستعملك حتى لو غصب عنك لو فيك خير جريش كان فيه خير عظيم ربنا استعمله واظهر بيه صورة الدين واظهر بيه نصرة اهل الدين قدام الناس كلها وجراجي ما كانش قاصد وكل القضية دي ما كانت الا تخريب عليهم الا ان الله بيظهر الحق امامهم زي غلام الاخدود الراهب قاعد في صومعة على اطراف البلد ما حدش عارف عنه حاجة مين اللي جاب له غلام الاخدود لحد عنده واستعمله في تربية اللي ايقظ الامة كلها الله لو فيك خير هتستعمل هتستعمل بس لو فيك خير لو فيك صدق لو بينك وبين الله صدق دول استعملهم لما كانوا صادقين طيب دلوقتي جريش لما ظهر امره كان جريج ممكن يشتغل في الدعوه جريج لا عايز يرجع الصومعه تاني طب يا جماعه لما ظهرت براءه جريج عملوا ايه في تلك الفتاه المومس التي افترت عليه عملوا فيها ايه طب الوقت ده طلع طب هاتوا دي بقى لا خلاص ارجع صومعتك وسيبنا زي ما احنا خلاص جبنا لك دهب بس ارجع الصومعة تاني وهذه مقارنة بين جريج وغلام الاخدود جريج عاش في نفس الواقع اللي احنا عايشين فيه سواء حال اهل الحق او اهل الباطل فيه وغلام الاخدود عاش في نفس الواقع في نفس الواقع الرهيب ولكن جريج اختار الصومعة غلام الاخدود نزل ودعا الى الله وجهر بالتوحيد وجار بكلمة الحق واستشرت دعوة التوحيد في في البلد كلها وضحى بحياته بحياته كلها من اجل من اجل ان الدين يعود للامة من اجل ان الناس تموت على التوحيد هي الناس ماتت بس ماتت موحدة مش هتروح جهنم تخلد فيها هتروح جنة الرضوان باذن الله سبحانه وتعالى وكفى بهذا نصرا كفى بهذا نصرا يبقى اذا يا اخواني لازم ننزل للناس لازم ننزل للواقع جريج ممكن يكون مات في الصومعة غلام الاخدود مات مات واستشهد في سبيل دعوته ولكن غلام الاخدود شغل بالله وبمراد الله انما جريج لا شغل بالله فقط عارفين الفرق ايه لما ابوك يناديك وانت قاعد تكلم الناس عن ابوك طيب قد ايه وابوك عظيم قد ايه وابوك بيناديك ما تردش عليه فانت مشغول بابوك عن مراد ابوك ولله المثل الاعلى انت تشغل بالله وبحب الله وتشغل بمراد الله وبالدعوة الى الله ده العبد الذي يحبه الله اعظم حب اعظم حب عايزين نبقى زي غلام الاخدود يا اخواني عايزين ننزل الواقع ده ما نسيبش الفالنتاين ده عمره لسه كذا سنة الشوارع اللي بتحمر ولسه كمان العيد الكبير بقى ده لا بيبقى فالنتاين تاني خالص الشوارع بتحمر والجامعة بتحمر احنا عايزين بدل ما هم يجهروا باللون الاحمر في الجامعة والجامعة تحمر نجهر احنا بالتكبير في عشر ذي الحجة مش كان ابن عمر بيخرج في الاسواق فيكبر ويكبر الناس معاه من السنن في عشر ذي الحجة الجهر بالتكبير في كل مكان احنا اللي نجر بالتكبير في الجامعة احنا اللي نجر بالتكبير في الشوارع احنا اللي ننشر شعائر الدين ولكن هم عندهم قوة في البطل اكتر من قوتك في الحق البنت المتبرجة دي اللي عارفة ان ممكن ابوها يشوفها وهي ماسكة دبدوب احمر وواقفة مع شاب على الكورنيش وعارفة ان اخوها ممكن يشوفها وعارفة ان عمها ممكن يشوفها وعارفة ان اي حد من عيلتها ممكن يشوفها وواقفة برضه مش هاممها اقوى في الباطل منك وانت عارف سنن النبي عليه الصلاة والسلام زي التكبير او الدعوة الى الله ولكن ما بتدعوش وساكت ابكم لا تجيب اهل الباطل هم اقوى مننا للاسف عشان كده هم اللي ظاهرين عننا عشان كده هم اللي ظاهرين عننا عشان كده اخواني في الله لابد من القوة في دين الله لازم نبقى اقوياء لازم تبقى قوي في الدين يعني ايه قوي في الدين زي غلام الاخدود قوي في الدعوة ما الواقع ده رهيب الواقع ده ما ينفعش معاه ناس بتلعب ما ينفعش معاه ناس بتنام الواقع ده يا اخواني عايز ائمة للحق للأسف الواحد لما بينظر في الأرض بيرى للباطل أئمة وأين أئمة الحق يا إخواني يا إخواني أين أين وإن لم يخرج الدعاء إلى الله اللي هيغيروا المنكرات اللي في المنصورة منكم ما لا يخرجوا منين لو ما خرجوش من ملتزمي وملتزمات المساجد هيخرجوا من مين ما تبصش حواليك ما فيش غيرك ما تبصش حواليك لو انت ما قمتش وغيرت مفيش غيرك اصلا اين القوة اين القوة في الدعوة الى الله اين القوة في عبادة الله واحنا على مشارف عشر ذي الحجة ولازم ننشغل بعض الاخوة يوم رايح جايب الف ورقة وطبعهم ويقوم رايح موزعهم ويروح ينام هو بعشر ذي الحجه يا سلام لا يا حبيبي ده انا عايزك انت ان احنا اللي نعبد يا جماعه وبعد كده لما الايمان هيزيد في قلبك انت هتغير الدنيا كلها بعض الاخوه يهتم انه يعرف الناس بعشر ذي الحجه وهو نفسه مش مجتهد فيها هو نفسه مش مجتهد مين عايزين نبقى عباد في هذه الايام هذه الايام افضل ايام الدنيا كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من عمل ازكى عند الله واعظم اجرا ولا اعظم اجرا من عمل تعمله في عشر الاضحى يعني مفيش مضاعفة زي كده افضل ايام الدنيا الايام اللي سيدنا موسى ما نامش فيها ولا كل فيها ولا كل فيها انتظارا لميقاته مع ربه الايام اللي سيدنا ابراهيم بنى الكعبة واتم بناء الكعبة فيها واذن بالبلاغ في الناس فيها وجبريل علمه المناسك لاول مرة بعد ان ودمت الكعبة فيها الايام اللي سيدنا محمد قاد 120 الف صحابي الى الى حجة الوداع تخيل يعني ايه قيادة 120 الف انسان لا يحبس عنه واحد اللي عايز يسأله بيجي يسأله مجهود قاتل الايام هذه الايام كان سعيد بن المسيب يقول يقول لا تطفئوا سروجكم سعيد بن جبير لا تطفئوا سروجكم في ليالي العشر مفيش نوم في هذه الليالي واحد يقول طيب هو دلوقتي الليل اللي افضل من العشر الاواخر ولا النهار جمهور العلماء على ان الليل افضل والنهار افضل وانها افضل من عشر رمضان من عشر الاواخر من رمضان ده جمهور العلماء اين العزائم والهمم قرأت حديثا فاحرق كبدي واثر يعني حديث تحس ان احاديث بتنغز قلبك لما تيجي تقراها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اذا استجنح الليل يعني خلاص بقى الشمس غابت كده وايه وبدأ الليل يدخل بقى اذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم كفوا صبيانكم ما تخلوش العيال تجري في الشوارع وتجري تلعب مع بعض لا لا لا الوقت ده امنعوا العيال من الكلام ده فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ الشياطين بتنتشر الانتشار ده لفظ عسكري يا جماعة لفظ عسكري يقول لك قوات الانتشار السريع يعني اللي تطوق البلد في دقايق تنتشر يعني ابليس منظم جيوشه بقمة الدقة وبينشرهم ما بيسيبوش حد فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا مضى ساعة من الليل عدت ساعة بقى من عند الغروب كده فخلوهم سيبوهم يعني ايه يعني الساعة اللي ما بين المغرب والعشاء دي اللي هي زي الساعة بتاعت الدرس ده كده زي الساعة بتاعت الدروس اللي بعد المغرب الساعة دي الشياطين بتنتشر في كل مكان فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك خدوا بالكم من هذه الساعة احذروا من هذه الساعة واغلقوا ابوابكم واذكروا اسم الله واوكوا سقاءكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله غطوا الاطباق واذكروا اسم الله اللي فيها اكل وغطوا الاواني بتاعت المية واذكروا اسم الله واقفلوا البيبان لا لا لا هو في ايه الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك استعد في الساعة ديت كل ده ليه ده في صحيح البخاري هذا الحديث صحيح البخاري اشمعنى يا اخواني الشيطان ابليس منظم جيوش جيوش وسرايا للساعة دي بالذات ليه حد يعرف ليه حد يعرف ليه الليل ده مجمع الفتوحات كلها الليل ده مجمع تنزل العطاءات كلها الليل ده اللي لما سيدنا سيدنا يعقوب اخوة يوسف ارادوا التوبة قال لهم سوف استغفر لكم ربي هأجل الاستغفار لليل ليه لان ده قمة اجابة الدعاء الليل ده اللي فرضت فيه الصلاة الليل ده اللي كل الكتب السماوية نزلت فيه ونزل القرآن ل 24 خلينا من رمضان كل الكتب السماوية في الحديث ده نزلت بالليل الليل ده اللي كان في الاسراء والمعراج سبحان الذي اسرى بعبده ليلا طب يا رب ما كلمة اسرى اصلا لا تكون الا ليلا ليه التصريح بلفظ الليل كأن ربنا بيوقظ قلبك على خد بالك قوي من كلمة ليلا دي خد بالك قوي من ان العطاءات بتبقى بالليل لما الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل لايقاظ نسائه وقال ايقظوا صواحب الحجرات ماذا انزل الليلة من الخزائن كلمة خطيرة الليل ده تنزل عطاءات وفتوحات واكرامات فابليس عارف ان الليل ده ممكن يفرق معاك الليل ده ممكن بدعوة فيه تبقى دعاية من الدعاء الليل ده ممكن تصطفى ولي من الاولياء فيه الليل ده ممكن يفتح عليك في دينك ودنياك ما لا تتخيله فابليس يعلم هذا يقوم يعمل ايه يقوم يجي لك في اول ساعة من الليل راس الحربة بتاعت الليلة كلها يجي يبوظها عليك باي طريقة يبطح عيل يخبط عيل يخلي عيلة ضفرها يتخلع يضيع عليك الليلة كلها في المستشفى يعمل لك مشكلة يبوظ لك الاكل يجيبك يجيب لك نزلة معوية طول الليل ما عدتش فايق لقيم ابليس فكره ان الساعة دي لازم تبوظ ليه يعمل لك فيها مشكلة يبوظ لك الليلة كلها يا الهي شوفوا فكره عامل جيوش منتشرة عشان الساعة اللي من المغرب والعشاء ده اول ساعة من الليل عشان كده الساعة دي ربنا انزل فيها قرآن مش عشان كده بس الله انزل فيها قرآن اللي هو قول الله ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع أيوة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا كما صح عن الحسن البصري انها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء يبقى شوف اول ساعة من الليل ابليس يريد انها تضيع عليك وربنا يريد انك تبدأها بالطاعة والعبادة ليه عشان تبقى راس حربة لليلة كلها خدوا بالكم يا اخواني اول ساعة من النهار واول ساعة من الليل خطار قوي اول ساعة من النهار اللي هو الرسول سماها ايه ها او اللي احنا بنسميها يعني ايه جلسة الضحى ليه ما هو اللي هيقعد جلسة الضحى ده مش هينزل الجامعة يبص لدي اللي هتقعد جلسة الضحى ديت في بيتها طبعا الا الا لو معاها حد من اخوها او ابوها اللي هتقعد جلسة الضحى ديت مش هتفتن في النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا يحفظها يبقى اذا اول ساعة من النهار ده راس حربة للنهار كله اول ساعة من الليل ده راس حربة لليل كله يبقى الساعة اللي اول ساعة من الليل دي اللي ابليس بينتشر فيها بكل علو همة يا جماعة ابليس عنده همة رهيبة همة رهيبة غريبة ده من لطف ربنا انهم اغبياء اغبياء فرغم المجهود الرهيب ده ما بيعرفوش يأثروا ان كيد الشيطان كان ضعيف انما مجهود رهيب عمرك شفت شيطان شغال سباك او شيطان بيصلح عربيات او شيطان بيبيع سندوتشات عمرك شفت كده عارفين لا ليه يا جماعه لان الناس ال ال ال الشياطين متفرغه لك عشان كده رغم ضعفهم بيحكموا حكام العالم الوقت ليه لانهم اتفرغوا للتضليل والتدمير احنا ربنا خلقنا عشان نبقى خير امه اصلا عشان نحكم العالم ونقوده اتفرغنا للسفاهات والتفاهات والهموم الحقيره كل الامم كل الامم ركبت علينا وكل الامم انما شوف علو همة الشياطين من علو همتهم عمرك شفت الشياطين عندها خمسين نوع طبيخ لحمة واربعين نوع فراخ والمنيو بتاعت العصاير والمنيو بتاعت المسبكات والمشويات والمحمرات لا عارفين اكل الشياطين ايه فضلات طعام بني ادم العظم عظم اللي انت بترميه في الزبالة وعارفين طعام بهائم الشياطين ايه دواب الجن ايه فضلات البهائم بتاعت البشر اللي هي الروس بتاع البشر يعني ايه يعني مفرغين نفسهم همم يا اخواني همم كنت من يومين كده يعني بصلي مع احد اخواني فقرأ بسورة المؤمنون فسبحان الله العظيم سبحانه وتجوز ان تكون المؤمنون او المؤمنين فقرأ بسورة المؤمنون فهو بيقرأ قصة سيدنا نوح نوح وقومه بكل كفر بيكلموه والقوم اللي بعدهم هما بيقولوا هيهات هيهات لما توعدون قلت سبحان الله سبحان الله امتى الكلام ده حصل سيدنا ادم كان سايب الارض على التوحيد والايمان امتى ابليس خرب العقول كده امتى الناس دي اتمسخت قلوبها كده امتى الناس دي الكفر تغلغل في قلوبها للدرجه دي امتى يبقى ابليس بقى له 1000 سنه ما كانش نايم بقى يبقى لما احنا بننام ابليس ما بينامش ابليس ما بينامش علو همه يا اخواني علو همه يكفي انه في اول ساعه من الليل عايز يدمر لك الليله كلها ويضيعها لك يقوم يعمل ايه يخلي الشياطين تنتشر يعمل لك اي مشكله يبقى انت اول ساعه من الليل دي بالذات تقعدها في الجامع يا تحضر فيها درس يا تسمع فيها شريط احد التجار في القاهره تاجر لو جاله صفقة بمليون جنيه من المغرب للعشاء لا يمكن يرد على التليفون حتى فيه ملوش دعوه بحاجة الساعة دي لله يبقى الساعة دي تبقى راس حربة الليلة عشان كده الاخوة بعد الدرس تلاقي ده بيتكلم مع ده وده بيتكلم مع ده يا ابني ده مكروه شرعا انت بتعمل عمل مكروه شرعا كان يكره الكلام بعد العشاء ليه عليه الصلاه والسلام ليه لانك كده بتضيع انت الليل على نفسك بقى هتقعد تتكلم وتضيع وقتك يا ابني اجري شوف حالك شوف يا ابني ماذا انزل ليله من الخزائن شوف يا ابني اخواني في الله عشر ذي الحجه اللي جايين دول عايزه ناس اقوياء في دينها عايزه رجال اعمال اخرويه عايزه ناس يا ترى في العشر من ذي الحجه ديت هيبقى حظك ايه من قول الله سارعوا سارعوا ديت يعني تضمن منين انك انت هتجيلك فرصة تانية تضمن منين انك انت عمرك هيطول احد اخواننا متصل بيا من اسابيع بيقول لي اصح شاب عندنا في القرية مات بدور برد قلت له يا ابني ازاي قال لي دور برد حرارته سخنت محدش خد باله ان دور برد ممكن يعمل حاجة مات مات سبحان الله سارعوا اين عشر ذي الحجة افضل ايام الدنيا فمن اقتنصها ربنا يديله ان شاء الله افضل ايام الاخرة يوم الشرب من الحوض ويوم المزيد ويوم كل لو انت اقتنصت افضل ايام الدنيا ربنا يديك افضل ايام الاخرة ليه يا اخواني ده فرصة عشر ذي الحجة فرصة للقفز فرصة للقفز ده ايام جهاد في العبادة دي ايام جهاد عظيم فرصة للقفز فرصة قائل لانك انت تقفز قفزة في حسناتك زي بالظبط اللي بيشتغل شغلانه ب 300 جنيه في الشهر وجاله عقد ب 15000 جنيه في الشهر اضعاف اضعاف الحسنات فرصة للقفز في ثباتك وشحن قلبك بالايمان انا يعني احد اخواننا كان داعية هو داعية ولكن هو التزم زمان في رمضان فبعد رمضان كان هينتكس قام الجاي عشر ذي الحجة ثبتته بفضل الله يعني تم ميقات ربه أربعين ليلة رمضان 30 ليلة وعشر ذي الحجة عشر ليالي بعض العلماء قال لك ان نفس الميقات اللي قد- وق- وقته الله لسيدنا موسى وقته الله لنا بس 30 يوم رمضان و10 10 ذي الحجة اعظم موسمين في السنة كلهم رمضان و10 ذي الحجة طبعا بلا جدال يا اخواني في الله دي قفزة قفزة في درجاتك قفزة في مقامك لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد يعدل فضل الايام دي يعني ده ايام جهاد في العبادة يا اخواني حنظلة بساعة جهاد واحدة اصاب الفردوس الاعلى جعفر بيوم جهاد واحد بيطير بأجنحة مع الملائكة في الجنة انت في العشر ايام دول هتوصل لايه وهترتفع قد ايه وهتطلع قد ايه عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نشحي زمامنا ما يبقاش ابليس اعظم عزيمه مننا ما نبقاش ناس مشتت العزم مضلل العزم والعياذ بالله عايزين يعني نجتهد يا اخواني في هذه الايام في هذه الايام يعني يعني كنت اتمنى ان انا يعني احفزكم كثيرا على القوه في هذه الايام القضيه مش قضيه انك تعبد بس انك تبقى قوي ولكن يعني الوقت انسحب منا يعني بعض الشيء عشان كده انا بوصيكم باذن الله سبحانه وتعالى في النهايه ان احنا عايزين في عشر ذي الحجه نبقى من المفردين بالنهار ومن المقنطرين بالليل المفردين لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون يعني ايه سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يعني ايه سبق المفردون لما يتعمل ماراثون فتلاقي كل الناس بتجري جنب بعض وتلاقي واحد سابق له بخمسة ستة كيلو اهو دول المفردون بقى المتفرد في السير الى الله المنطلق اللي مفيش حد محصنه ولا مقرب منه اصلا دول مين يا رسول الله عليه الصلاه والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات عايزين نبقى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عشر الاضحى فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عايزين يا اخواني نبقى من المفردين في نهارها طب بالليل ومن قام الليل بألف آية كتب من الايه كتب من الايه المقنطرين القنطار قال لك القنطار سبعين الف دينار ذهب قال لك دينار الذهب اربعة وربع جرام ذهب اربعة وربع جرام دهب يعني بحوالي 600 700 جنيه الوقت اما جيت احسبها كده لقيتها حوالي 60 مليون جنيه تقريبا حاجة زي كده يعني مبلغ ضخم جدا فتخيل هذا من ذهب الجنة بقى هذا من ذهب الجنة فتبقى بالليل من المقنطرين تقوم الليل بألف آية ألف آية لازم تعلو همامنا في العبادة وطول النهار بتذكر الله من المفردين فتبقى من المفردين بالنهار ومن المقنطرين بالليل عايزين في هذه الايام نحيي سنة التكبير التكبير التكبير في شرايط تكبير بتباع في شارع المكتبات المعروفة يعني انا اللي اعرفه مكتبة الزهراء بتبيعها ما اعرفش حد تاني بيبيعها ولا ايه بس هتلاقوها ان شاء الله منتشرة تدي للميكروباصات وللمحلات وتنزل على ال... على على على المحمول وزي ما هم ماشيين في الشوارع مشغلين اغاني احنا نمشي بالمحمول مشغلين التكبير والدنيا كلها ما فيها تكبير وانت ماشي في الشارع مش شرط تكبر تلم الناس ممكن تكبر بصوت خافت بصوت خافت بس كده يعني حاجة اعلى من ال من ال من ال من الخفية شوية ممكن تكبر انشف اللي عايز يضحي يا اخواني افضل ايام الدنيا كلها يوم ال- يوم النحر اللي هو يوم العيد اصلا اللي هو اول يوم في العيد عيد الاضحى كام يوم أربعة وعيد الفطر كام يوم كم كم طب في يا جماعة اللي بيقول ثلاثة يرفع ايده كله خاف طيب عموما يعني عيد الفطر يوم يا جماعة عشان ما حدش يضحك عليكم كلكم ثلاث ايام هذا كلام لا يوجد له دليل يعني عيد الفطر يوم واحد المهم يا اخواني عيد الاضحى عيد الاضحى اللي عايز يذبح فيه لله اضحيه ما عليكش ديون ما عليكش ما عليكش تقدر تجيب 1000 جنيه او تشارك بحوالي 850 جنيه في- في يعني حاجه اكبر من الشاه تقدر تعمل يا اخي سبحان الله العظيم يا اخي ده افضل ايام الدنيا الاخوه يوم العيد ده بتاخدوا نوم يا ابني حرام عليك افضل يوم في الدنيا عند الله تاخدوا نوم يقوم سهران طول الليل يعمل اي حاجة في اي اتجاه وبعد كده يقوم يصلي الفجر في الجامعة وهو بيتوب وبعد كده يروح يقعد في البيت لغاية ما خلاص بقى ايه صلاة العيد هتيجي يقوم رايح مصلي العيد وهو بينام ويقوم راجع نايم لحد المغرب ايه ده ده افضل ايام الله ومصيبتاه حسبنا الله ونعم الوكيل يا ابني اليوم ده ده افضل ايام الايام الليله بتاعته قوم لان ده افضل ايام الله وصلاه الفجر في قمه الخشوع في الجامع وتنطلق للمصلى على طول عشان عشان تفضل تكبر وتؤدي جلسه الضحى في المصلى بالتكبير وتبقى يقظ وبعد ما تخلص الصلاه تسلم على كل الناس وتنطلق على ارحامك وتصل جيرانك ويتعيد على الاطفال وتدخل السرور على اهلك وت... يبقى اليوم ده يوم عبادات اجتماعية اليوم ده مش عبادته انك انت تصلي وتصوم اليوم ده عبادته انك تصل كل الدنيا كلها وتبر كل ارحامك ده عبادته وتفضل تجاهد لو نمت لك ساعتين في النص وتفضل تجاهد ده افضل ايام الله افضل ايام الله اما عرفه وهو اليوم الذي قبله اما عرفه اللي هو يوم الوقفه فيعني كما صح عن كثير من العلماء انهم كانوا يعرفون بالانصار يعني احنا مش قادرين نروح نحج هنقلد بتوع الحج هنا هنيجي ان شاء الله باذن الله ونعرف بالانصار يعني لو الواحد ما قدرش ان هو يسافر آه، يحج بيت الله سبحانه وتعالى يعني يعني ممكن الواحد ان شاء الله ايه ده بالنسبه لي وبالنسبه لكم كل واحد يعمل كده يحاول يعمل فطار فطار يوم عرفه ياخد ثواب هذا اليوم العظيم نجتهد في الاعمال الصالحه يا اخواني في الله نجتهد بقوه يعني حظك ايه في العشر ايام دول من قول الله سبحانه وتعالى استبقوا الخيرات مين فينا هيجيب اخره فيها حظك ايه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا بادر بادر ديت يعني زي طرفه العين حظك ايه من قول الله سبحانه وتعالى فليتنافس المتنافسون شفت اللي بيتحاربوا في نهائي كاس العالم بيقتلوا بعض من كتر الجهد لازم تبقى كذلك في هذه الايام ربنا يسددكم يا اخواني يعني مشاركة مننا ومن اخوانكم الدعاة احنا عاملين آه، سيديهات كده السيديهية فيها ورقة عشر ذي الحجة وفيها سي دي سي دي ينفع للشباب الغير ملتزم وطبعا ينفع لنا من باب اولى يعني يعني ادي شكلنا هم بيتباعوا بره الجامع ليه لان احنا بنقول انزلوا زي غلام الاخدود طيب لما بنقول للاخوه يا عم اطبع لك سداء السداء ب 50 قرش اطبعها وبعد كده طبعا اللي بيغلفوا بيبقوا مكلفين اكتر بقى لان الموضوع بيبقى له مراحل كتير يعني او 60 او 70 او 80 قرش انك انت عشان تطبع انت مش عارف الاخوه ما شاء الله يعني يعني مستثقل انه يعمل كده فاحنا طبعنا لكم واحده وبطباع بره طب بطباع ليه عشان تعرف قيمتها هي متكلفه فلوس خلاص ادفع فيها فلوس ادفع فيها فلوس والفلوس دي طبعا طبعا دي لله يعني ان شاء الله باذن الله وبطباع بثمن طبعا رمزي بثمن رمزي يعني اعتقد الاسطوانه جنيه و آه، و آه، يعني اسطوانات شكلها نظيف وجميل خالص تجيب لك خمسه تجيب لك 10 وتوزع بقى على بتاع الميكروباص ده على اللي بيعمل منكر ده يبقى احنا ناس عمليين يا جماعه شيخ احمد جلال عامل ورقة عن عشر ذي الحجة عامل ورقة عن عشر ذي الحجة خلاف الورقة اللي هي احنا كنا عاملينها الشيخ احمد جلال جزاه الله خيرا يعني من تكثير الخير وتكثير الاعمال الصالحة عامل ورقة ورقة وبرضه هو متبع نفس المبدأ جزاه الله خيرا او احنا بقى اللي بنقلده بنتبع نفس المبدأ هو عامل ال 100 ورقة ب 5 جنيه برضه عشان تبقى نفعت برضه بره بيتباع كتيبات الكتيب ب 50 قرش رغم ان هو ثمنه مش كده اغلى بس عشان لازم تبقى نفعت ناخد الكلام ده نوزع على الناس يا اخواني نوصل الخير للناس يا اخواني نوصل الخير للناس ننشر يعني هذه الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى وننزل لهذا الواقع أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ودكتور محمد إلهي لنا بقى إن شاء الله
اللهم بلغنا أيام العشر من ذي الحجة يا رب العالمين اللهم بلغنا العشر من ذي الحجة يا كريم اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين إليك منيبين إليك مخبتين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم لا تحرمنا بذنوبنا اللهم لا تحرمنا بتقصيرنا اللهم لا تحرمنا بذنوبنا وتقصيرنا يا رب العالمين عاملنا بكرمك وفضلك يا كريم عاملنا بكرمك وفضلك يا شكور اللهم اشكر لنا أعمالنا ضاعف لنا أعمالنا اللهم اشكر لنا أعمالنا ضاعف لنا أعمالنا اللهم اغفر لنا تقصيرنا في أعمالنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم من كان منا محسنا فزد في إحسانه ومن كان منا مسيئا فتب عليه يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وتب علينا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا أجر الحجاج والمعتمرين اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم إنا نسألك الوقوف بعرفة هذا العام أو العام القادم يا رب العالمين لا تحرمنا من الوقوف بعرفة لا تحرمنا من الوقوف بعرفة لا تحرمنا من الحج والعمرة يا كريم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا كريم اللهم ارحمنا وتقبل من الحجاج والمعتمرين تقبل من كل من حج بيتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين وأعلي بفضلك راية الحق والدين اللهم أعلي بفضلك راية الحق والدين اللهم عليك بكل من أرادنا والمسلمين بسوء اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم لا يأتي عليهم العيد إلا وقد حررتهم وفككت أسرهم يا رب العالمين اللهم فك أسر المأسورين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي سائر ثغور المسلمين اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم اللهم ارزق الأمة نصرا يا رب يوم العيد اللهم اجعل هذا العيد فتحا للمسلمين اللهم اجعل هذا العيد فتحا للمسلمين اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وعز الموحدين اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات اللهم كما يسرت للمسلمين شد الرحال إلى بيتك الحرام فارزقنا يا رب شد الرحال إلى الأقصى اللهم ارزقنا شد الرحال إلى الأقصى وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات أو شهادة على أعتابه يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين